برضه لازم ربنا يسمع لهم صلاتهم الحاجة دول أطفال اللي معانا اللي هم أطفال الله بس احنا ناخد بالنا منها ناخد بالنا ان احنا علينا مسؤولية ناخد بالنا ان تصرفاتهم هي اللي تنطبق على تصرفات ولادنا ناخد بالنا ان العلاقة بيننا نتبارك الناس مع بعض هتبقى لها تأثير شديد في تكوين نفسيات أطفالنا وناخد بالنا ان ناخد خمس سنين حياتهم مهمة أوي فلو تتأخر سنين يعني بعد كده خلاص لا يمكن تضارب الموقف بس كل ليلة لازم يبقى أحسن الشخصية بتتكون عن 18 سنة تقريبا كل ما يلحق قبل السن ده نظبط اللي ما ما ظبطناهوش يبقى كويس. أولادنا وبناتنا بيبصوا في عينينا ويتعلموا ويبصوا علينا ويتعلموا مش بيسمعونا ويتعلموا خلي يعني أبدهم ناس كتير بيتصورهم إنه هم هيبقوا تعليمات لأولادهم لا هم زي ما هم هيسمع كده خلاص إنما هو هيشوف هتعمل إيه حاجات لأنه لا تخطر المفهوم مع مشي معانا لا لا تخطر المفهوم معانا يبقى لو أنا أخطر من كل عالم في البيت ولا أنا أخطر عالم في البيت يوم الظهر كنا لما كنا لا تروح يطلع عين الشارع لو الإنسان كلمة تشجيع ومرض دين البلاش وبلاش كلمة بلاش مش عارف ويطلع مهمنا ويطلع يجي اجتماع الشباب يلاقي كل ولا شك كده انا شاب في الجامعه كده وما عنديش تلفزيون انا كروما انا ما اعرفش رواية انا مستحي انا ده جاي منين لحوم الرزق جاي منين لحوم الرزق جاي منين لما عندنا الابد معنا الابد معنا الاب الدكتاتور اللي فاكر هو السيد يؤمن ويجي عاوز ابنه هيطلع عليه الاب اللي شكاك وهو النهار يشوف عاوز ابنه يعني ايه ما ينفعش الاب العنيف هو عنيف وقوي عشان حكم الألعى الضعيف إنما لما تكون يكبر بقى ويبقى هو أقوى مني هيطلع منه إيه؟ والأمة اللي تجد طول النهار عاوزة تنساها تبقى طريقة معاها إزاي بعد كده؟ فضروري مهم قوي إن إحنا يعني توفر النهارده كده نرجع نراجع نفسنا كلنا عشان نشوف واحنا واخدين بالنا من الكنيسه في الفتنه دي ولا لا على انهي مستوى يعني دلوقتي تتطهر القصه في البيت واقتصدت الى ايه؟ نجيب فلوس واصل الظروف الاقتصاديه صعبه وبذل اكثر ونشرب ولاد الاقتصاد صدقوني انا سمعتها من واحد من ولادنا وقلنا كل شيء كان فيها اجتماع بقى ومناطق مش تابعين وربيتهم ومسجدهم من شاب بعد ما كان راجع كل عمره مسافر جاب عربية يشتغل عشان يجيب له عربية هو شاب جاب له عربية وشاب وبقى يديله مناسبة مش عارف أكبر من مرتبات أي أستاذ في الجامعة وبعدين ضاع منه الولد واتحرك وجيت بقى الولد ويقول له تنطق ايه انا كنت عارفه ايه ده مش عارف يوم لما جماعه الاب لسه وبصت الارض وقلت له ربنا بقى ابنك يطلع وانا وانت اللي نعمل ظبط مشاعر وغير الحسابات الدليل ده مش حاططها صح احتياجاتنا الروحية والنفسية احتياجات أولادنا الروحية والنفسية أهمت كتير جدا جدا من الحاجات البدع اللي احنا ساعات الوقت بناخد بالنا منها او حتى الحاجات الاساسيه اللي هي المنطقه ما اكثر من فرصه يعني اللي هياخد التكلفه ده اللي هياخد التكلفه اكثر في الاخر انما انما ما يبني النفس وما يبني الروح لا حاجه ثانيه ما فيش ولا فلوس ده بعد الفلوس برضه كمان لو ما خدتش يفضل مشغول الأرض طول النهار والليل مرة ولما يسأل السبب شديد جدا انه عارف يحسن مستوى الاسره وعارف يعمل الاولاد وعارف بس يعني لازم تتحصل الحسابات يعني ماذا سأتبع لو جبت لولادي ام بالعدم ما كان الله تستطيعون أنفسهم ولا أحسنتم أنفسهم ولا أحسنتم أنفسهم الصدق على الثبات يا جماعة الصدق على الثبات من قلوب الله أنا ياما كنت أباء الأمهات وأباء طبعا تفكرون أباء الأمهات ندم ندم عمرهم واتباع الهوات الهوان بعد الهوات الهوان أنا لسه النهارده الصبح كنت مع شباب من اللي بعض الإدمان وجابوا ما هو بعد الإسلام ده حاجات كتير كمان ومن عادات وآباء وأمهات الصالحين والمحبات انشغل الآباء والأمهات عنهم في طفولتهم وده كان بيتكلم عنه النهارده وكلهم كل حاجة مادية بس ما ادهمش أهم حاجة معنوية وروحية وضاعوا الأولاد وضاعوا الأولاد كل يوم بيسمعوا عن ناس كتير عن ناس خطر نكون نكون أطرافهم ومعاتهم عليهم لأنهم ضاعوا ولم يعدوا موجودين كما ضاعوا ما لهم أنا حاسس بحاجة شفتها في أمريكا صفر كده بحكي دايما عن الصلاة أنا أو قبل هنا حول الصلاة شفت برنامج كده تربوي في امريكا للاباء والامهات اللي اولادهم ضاعوا منهم اولادهم في يصغر يعني سنا صغير ضاعوا اولادنا اللي كانوا منهم مش متعبين المصريين واللي راحوا في المخابرات واللي راحوا في الطهاره واللي راحوا وعائلاتهم والأباء والأمهات دول ناس متعلمين كلامهم محامين وكبار وكبار ومدرسين ومهندسين وكل حاجة جابوا نفسهم في حد ذاته هم أسلموا مع بعض وعملوا حاجة اسمها رابطة في الآباء والأمهات اسلموا مع بعض وقالوا اشمعنى أولادنا ضاعوا مننا احنا لازم فينا حاجة مشتركة مش موجودة وقعدوا لما اتصلوا قلوبهم على أولادهم قالوا يعني عشان على الأقل نعمل حاجة كويسة في حياتنا نقعد نشوف ايه الحاجات اللي كانت فينا نقطعها عشان تركيبها للآباء والأمهات الجداد اللي لسه أولادهم أطفال ربهم عشان يكون زيهم كنوع من التفكير عن الذنب إن أولادهم ضاعوا عن مبالغة وقعدوا كتبوا الحاجات اللي كانت فيهم مشتركة أردت عليها لأن أنا اتبعت لما شفت عشرين نصيحة رجل وأتبع يعني وما فاكر لأن أردت يعني أولاد يعني وأتبع كل مرة رجعت والله بقى أنا في وقت كتير من العشرين حاجة كانت في الواحد عني وكان بقى حاجات كده أنا أشاركهم خبرة قالوا لو كنتم إن هم كانوا بيرقصوا خالص ولادهم كل النهار الحمد وزي ما قلت لكم السبب وجيه جدا ان احنا بنحاول نحسن مستوى الاسره طبعا هم ضيعوا الاسره قالوا ما كناش بنقعد على فكره واحده ابدا نتناقش في المرات في الايام نقعد مع بعض تبعد عليها ثمانيات مع الحياه فوق قوي ما تعيش حياتنا مع الناس ولا كانوا مصروف مرة حتى في الأسبوع مع بعض لو تنسوا حاجة مهمة وعلى لو ان هم كانوا بيسيبوا أمور فردية بتاعت أولادهم وبناتهم للمدرسة والكلام هم ايه؟ بس هم ايه؟ خلاص عشان الرسول كده غيرنا يعني لهم نجيب الحب مقطع اين انتم انا فين انتم اصنعنا ولكن انهم كانوا بيتكلموا مع اولادهم وبناتهم بالتعليمات والاوامر تعليمات والاوامر مش بيتفاهموا معاهم كانوا يتكلموا إليهم مش معهم ويقولوا إيه لا برضه إنه إذا سألنا ابننا ولا بنتنا سألونا بنستهلهم نقول لهم إذا سألونا ليه طب ليه يعني كده قلنا بنستهلهم نقول لهم عشان إحنا أمي يعني مش هنفهم يعني حكم الأولى على الأمر ولو تنسوكم انهم شايفين الدين صوت يجي يجي وقت ما يجي ولا يمشي مش الدنيا ماشيه زي ما تمشي وحنا نطمن مش بيت صلاه مش كنيسه ولو الحاجات الثانيه ساعات زي ان هم يبقوا بيخافوا على اولادهم زياده بيحل لهم مشاكلهم مش راضيين زي ما يحلوا على نفسهم يخافوا عليهم من الهوى ما يتدخلوش عليهم الكحة الكح يقول ده كح عليه أعطاك الدور ده ولا بينقص الدور أي حاجة حل بسرعة فوق دواء فلو أن الأولاد الدعوة مزارع كده يعني هشينا مش بالعانة واحتاج بقى في قاعدة تربوية مهمة حاولها وأكثر على كده والله القاعدة التربوية اللي بتقول إنه عشان تربي أولادك وبناتك بطريقة سوية يبقى تديهم أكثر شغل ما تكون بس وخلاص وأنا النهارده قلت حد تديهم أكثر عناية وأقل حماية أولا كان بقى عشان يتفق معاك أكثر عناية أكثر وقت يا ريت أحضان الكلاب مع ضرورهم الحقيقة طبعا مشاركة لازم تفاهم وتفاهم أساس وأفضل الحماية يبقى الأضافة عليهم وإن عليهم بس إيه أخذوا الكتاب لهم الكتاب يلا أخذ المعلقة بتاعتك يلا راجل كوباية خالص هتقع في البيت تكتب تقولي معلش ده ده حاجة طب وقع المعلقة أربع مرات مش هقعد أقول له بقى أنت خايف كده على طول هو أنت مش هتعرف تمسك معلقة لو تشرب في حاجة اسمها ثقة في الحال حاجة اسمها الدين بتاع احترام الناس بس ده انا قلت برافو عليك ان حاولي تخلي هذا الامر ده ومعلش فهمتي هنروح هنوقف كوبايه تاني في الموضوع هنشجع اولادنا وهنراعي اولادنا الاباء والامهات اللي احنا بنشوف عليهم في امريكا دول وديهم حاجه اسمها كتاب مش كتاب طبعا بتاعنا يعني بس يعني هم فاهمين حاجة كانت عليهم فيها الدين التربية الدين يعني وقالوا لهم لما تدخل بيتك تطفي التلفزيون ليه؟ عشان تقعد مع أولادك تتكلم معاهم أو تتفرج معاهم في التلفزيون مش مع بعض بقى طيب ولما تقرا العربية تمشي تتكلم ليه؟ عشان برضه تتكلم معاك حاجة اسمها البرنامج الجاي انت اهم عندي 100 مرة من نشط الاخبار دي هشوفها بعد ما تنام ولا اقرا الاخبار بكره انا انا باجي البيت ونفسي اخد حكم منك وعاوز فرصه وعاوز وحشتني طب ما يعني انا مهم على كده بابا انت طبعا كلام عندك يعني انا مهم عندي كلام كده مطمئن انا وعبرت عن ذلك مش موجود بقى خلاص وعارف هو في افضل من الجيل لا احنا لحد ما نشيل كده عارفين لو كان عبرنا من اي واحد في ايوه متمرضنا فيه ايوه ربنا ينور عليه ايوه ده الكلام اللي بنات ده بيطلع قلب يعني يعني انا لو رحت تحاول تندمج مع اولادك وبناتك بعد ما العلاقه واضحه لو كنت بوظف العلاقه الشرطه ما زالت معديه تبتدي الاول اسئله يسموها اسئله مفتوحه انت كويشن يعني ايه بقى مفتوحه يعني انت تساله تقول له ازيك وانت كويس وهو على بره عملت ايه النهارده كويس مش عارف عملت تقعد معاه شويه مش فاضي طب بتعمل ايه ازاي يعني خلصنا بقى يعني بنقول له ده تساله اسئله مهمه تعالى يا حبيبي حكي معاك النهارده بقى المدرسه عملت فيها ايه طول النهار كده يعني ما تتوقعش فيه يوم كده ما تتوقعش هيحاول برضه ايه يخلص لانه كان زمان يجي يشرب فيك وهيموت فيك وعاوز ينام جنبك ويقعد على رجلك وانت بتروح بتقول له بقى انا تعبان وزهقان ومش فاضي دلوقتي دلوقتي ماذا عملناك ايه؟ تمام؟ يا جماعة هو اللي رصدنا دلوقتي يقولوا نص وحكومة ومطور بقى وتتابع إلى إنت ما هاش نهاية وقول تعالى عن معاك نذاكر مع بعض يقول لك من أنت هتفضل يعني من أنت تقول لا أنا عارف من دلوقتي وتكفر وهو هيرفضك ويبع خطوك وتنظر وتكافئ وتكافئ وعايش بالتدريج ولما تصدقك ولما يتصدقك حالا وعاد تصدق هيكون يعلمك وتقرمك وكيف أمام فيك تفصح فيه ويكون ايه يقر الله فيهم ايه على ما يقولون انا لازم اقعد كده بقى عشان نفتح مكان الاسئله لو في بقى تفصيل او حاجه والله كده طبعا طولت عليها